بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد لا تحزن لا تحزن في الحلقة الثانية من لا تحزن اه اتكلمنا عن اه انك ما تحزنش ما تزعلش اه ربنا سبحانه وتعالى عنده حل لكل مشكلة في هذا الوجود فقير يغنيك مريض يشفيك مهموم يفرج كربك مكروب محزون ربنا سبحانه وتعالى عنده حل لكل شيء قال تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين من الأسباب التي تخلي الإنسان لا يحزن رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالمبتلى المبتلى ده شخصية فيها ابتلاء وشخصية متألمة ربنا بيعوضه المرض قدامه أجر الإصابة هتتعوض الفلوس اللي ضاعت إن شاء الله هترجع النبي عليه السلام قال ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله عليه خيرا منها من نعم ربنا سبحانه وتعالى على المبتلى إن ربنا سبحانه وتعالى بالذات في المريض ان ربنا سبحانه وتعالى بيبقى معاه بيبقى عنده ودي من اجل النعم عشان كده لا تحزن لا تحزن لان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يبقى معاك وانت مبتلى ولكن ممكن ما يبقاش معاك وانت معافى ان كنت مخالفا لشرعه سبحانه وتعالى او كنت غافلا عنه فممكن الابتلاء يتسبب في ان ربنا سبحانه وتعالى يبقى معاك الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال كيف وأنت رب العالمين إذا هو ربنا بيمرض الله لا يمرض سبحانه وتعالى قال كيف وأنت رب العالمين فربنا بيوضح المعنى فقال سبحانه وتعالى أما علمت أن عبدي فلانا قد مرض أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يبقى شوف المريض وعيادة المريض والإحسان إليه ربنا سبحانه وتعالى بيبقى عنده الإحسان للمريض والشفقة عليه دي كلها من رحمة ربنا سبحانه وتعالى لذلك الناس يشفقون على المريض أكثر من السليم ويشفقون على الفقير أكثر من الغني ويشفقون على المبتلى أكثر من المعافى لذلك النبي عليه السلام يقول ابغوني في الضعفاء ابغوني في الضعفاء خليكوا واقفين جنب الضعفاء سندوهم ساعدوهم ليه لانهم ضعفاء لان ربنا سبحانه وتعالى يحب منك هذا فشوف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيعوضك ايها المبتلى ايتها المبتلاه آه ربنا بيعوض وربنا سبحانه وتعالى بيعطي آه تعويضات الكلام ده انت بتشوف منه صورة مصغرة في الدنيا لكن في الاخره اهل اهل الابتلاء هيكونوا في منازل ودرجات حاجة تانية خالص حاجة تانية خالص لدرجة ان اهل الجنة اهل العافية حتى لو دخلوا الجنة سيتمنوا ان يكونوا مبتلين بل سيتمنوا انهم يكونوا قطعوا ونشروا علشان ياخدوا اجر مثل هذه الاجور قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يودن أهل العافية أن ينشروا بالمناشير ويقرضوا بالمقاريض لما يرون من أجر أهل البلاء يوم القيامة احنا معنا الليلة دي الحقيقة فقرة أو نقدر نقول الحلقة كاملة تقريبا في أحد هذه النماذج المبتلاة والتي نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يرزق كل مبتلى الصبر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الجميع الهدى والتقى والعفاف والغنى وأن يختم الجميع بالخير آه، حلقة الليلة دي آه، احنا استضفنا فيها واحد من هؤلاء المبتلين لما هتشوفه آه، آه، أخي الحبيب ولما هتشوفيه أختي الكريمة هتعرفوا ان كثير من ابتلاءاتنا جنب هذا الابتلاء حاجة بسيطة وكما جاء في الأثر من نظر إلى من هو أعلى منه في العلم وإلى من هو أدنى منه في الرزق آه، كان حامدا صابرا عايز تحمد ربنا وعايز تصبر انظر للي أقل منك في الرزق انظر للي أقل منك في العيشة انظر للي أكثر منك في البلاء آه، ده إن- بيعلم الصبر وبيعلم الرضا والحمد لله على كل حال أحبتي تعالوا آه، آه، ل- لأن الوقت بقى أصبح بيداهمنا تعالوا نشوف هذه الحلقة آه، آه، آه، من اللؤلؤ والمرجان بعنوان لا تحزن آه، مع هذه الشخصية آه، الجميلة شخصية عم محمد آه، أنا مش هحكي لكم عليها تعالوا مع بعض نشوفها ونشوف آه، الابتلاء ونقول الحمد لله رب العالمين
إلهي إلهي وخلاقي إلهي إلهي إلهي وخلاقي إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فاعفوك عن ذنبي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم محمد؟
والله يا رب ازيك يا عم محمد؟ ازاي صحتك؟
الحمد لله عامل ايه؟
عايز عاوز يا ازاي اخبارك؟
ياكل دي حاجه ما عايز انا حتى مش الله يكرمك.
وموئلك لدى الإعسار واليسر أفزع إلهي جلت وجمت خطيئتي فاعفوك عن ذنبي أجل وأوسع إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله صاحب النعم الكثيرة الحمد لله صاحب الألاء الغزيرة الحمد لله أنعم وأفضل وأفاض وأجزل الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم عظيمة نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة العقل ونعمة التذوق ونعمة الحركة معايا النهاردة آه، شخصية جميلة شخصية آه، يعني صبورة شخصية مليانة باليقين ومليانة بالصبر ستين سنة نايم على ظهره عنده شلل رباعي ستين سنة ستين سنة لم يأكل بيده ستين سنة عمره ما سرح شعره ستين سنة ما حكش جلده بإيده ستين سنة ممكن يكون بيغير ملابسه لكن مش هو اللي بيعمل كده في ناس بتعمل له كده ستين سنة عاش في وسط كل أهله وخلانه ولكن كلهم سابوه واحد تلو الآخر مرض وبعدين اشتد عليه المرض فأصيب بشلل آه، والده توفي وبعدين والدته توفيت وقرايبه كانوا بيتوفوا واحد ورا الآخر وهو عاش في هذه الظروف الصعبة منها اللي كان في ضلمة ومنها اللي كان فيه بصيص نور وبصيص أمل منها أصحابه وحبايبه وجيرانه ويحسن إليه ومنها أيضا عصور متتالية وتغير تغير جغرافي وتغير سياسي وتغير اقتصادي وهو في مكانه آه، ولكن الحقيقة الحاجة الوحيدة اللي بتزيد هي صبره ويقينه ورضاه تعالوا نشوف هذه الشخصية الجميلة عم محمد انتوا هتسعدوا بيه زي ما انا سعدت بيه وكان افضل مما سمعت تعالوا نسعد في هذه الليلة بعم محمد السلام عليكم يا عم محمد ازاي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر يا ألف ألف نور إيه الكرم دي كلها قناة الرحمة كده جاية لغاية عندي يا سبحان الله أنت بتزيدني من نعمك يا رب أحمدك وأشكر فضلك يا رب ده دي زيادة من نعم الله علي قناة الرحمة داخلين علي الله أكبر الله أكبر منورين يا فضيلة الشيخ أمين ده انا كنت بتمنى بس يعني بتشوفاني فيك على ال- على الشاشه دي بيبقى يسعدني قوي قوي فضيله الشيخ محمد حسان والناس الافاضل دي يعني, يعني بقى انا عايش معاكم على طول على الشاشه يا فجاه الاقيكم قدامي ده ده حاجه يعني كرم من ربنا كبير قوي الحمد لله احمدك يا رب واشكر فضلك عم محمد احنا عايزين نعرف الموضوع بتاعك بدايته انا عايز اعرف انت كنت مريض بايه ايه الموضوع وايه الحكاية ومن امتى اتفضل يا عم
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق وأشرف المرسلين أنا مواليد 1938 ظليت أمارس عملي في الحقل مع والدي آه، عادي جدا وسليم ما عنديش أي أمراض وما كانش فيه يمها أمراض عند حد في القرية خالص ولغاية أول إبريل أربعة تلاتة وخمسين فوجئت بإن رجلي وجعتني مريت بأكبر مستشفيات في القاهرة
كان تشخيص المرض ايه يا عم محمد قعدوا يعملوا تحاليل وإشاعات ويودوني ل- لقسم العظام في القصر العيني في النهاية قالوا لي ده روماتيزم في المفاصل يعني هم قالوا بالإنجليزي أنا حافظه بالإنجليزي وبعيده يعني بس هو الدكاترة قالوا مشخصها لي في التذكرة كده كل يدخل القسم اللي أنا فيه يقول فين مريض ال rheumatoid arthritis rheumatoid arthritis الدكتورة بتاع القسم النائب بتاع القسم كانت هي عند دكتورة عظيمة أقول لها ما إيه معنى كلمة rheumatoid arthritis؟ قالت لي يعني شوية روماتيزم في المفاصل مو- ما شاء الله يا عم محمد يعني انت كمان لغات
ما بفضل الله طبعا بفضل الله انا اسمع الدكتور يقول لي- يدخل على دكتور تاني يقول له حالته rheumatoid arthritis يقول له ايه يطلع على تخ... على تشخيصي تشخيصاتي ويطلع على الاوراق ويمشي الطلبه يدخلوا يقولوا فين حاله ال- آه، ال rheumatoid arthritis اللي هنا يقعدوا يسالوني وياخدوا آه، دروس من من ورايا لا معلش يا فضيله الشيخ معلش معلش فيعني الحمد لله انا عرفت ان الاسم تشخيص المرض بعد ثلاث اشهر تحاليل قالوا انه rheumatoid arthritis ما معناها يا دكتوره سريه حتى كان اسمها سريه اذا كانت موجوده ربنا يبارك فيها توفت رحمها الله قالت لي يا- التشخيص ده ما معناه روماتا- روماتيزم في المفاصل المهم.
وبعدين تطورت بقى الحالة يا عم محمد وبعدين استمريت من 55 ل 59 وأنا في مستشفى بالريش للأطفال بالمنيرة حي المنيرة على باب شارع القصر العيني الف- الفرنساوي الآن الش- الش- القصر العيني على باب الشارع بتاع بالريش وكأنه قدامي دلوقتي فاكر المنظر وفاكر الطريق زي ما أنا شايفه قدامي عيني وأنا بتكلم كده فقعدت فيها أربع سنين الحين ما- وقاعد على حالي بقى ما فيش غير رجلي اليمين توقفت عن الحركه هم حطوني في جبس عشان رجلي ما تتحركش عشان ايه روماتيزم ما يعملش ايه اعراض اخرى لغايه ما يطلع لي ما- علاج جديد فانا زهقت في 59 والدتي جايه تزورني من الريف هنا جايه تزورني في مصر قلت لها خديني لقيت دكاتره يقول ده انت علاجك جاي في الطريق ده انت الابحاثات تمت وعلاجك هينزل انا ما كنتش اعرف الكلام ده قلت لهم هروح يعني هروح فجيت البلد من سنة إيه 59 خدت السنة بقى من 59 ل 60 وأنا في آلام فظيعة بقى وكل أسبوع مفصل من مفاصلي يتوقف مع, مع كنت باخد علاج كورتيزون ان الكورتيزون دي لو توقف آه، هتبدا تتعب اقول لهم ما بخاطر وهروح فالمهم انا جت البلد وفعلا العلاج توقف ابص الاقي دراعي الن- النهارده رجلي التانية بكره لحد ما بقيت على الوضع اللي انا فيه ده من سنه 60 بالظبط من بدايه 60 من سنة 60 يا عم محمد
160
انت ايه- من من سنة 1960 وانت قاعد مطرحك في المكان اللي احنا فيه ده دلوقتي إيه، كنا في بيت قديم قبل دي- غير دي كنا برضه يعني في البلد وفي القرية هي هي بس كان كان لنا بيت قديم اللي هو بيت العيلة كان حوالي يعني أوضتين بت- بالناي بت- بت- بالمباني العادية الأولانية وأنا كنت فيه من سنة 60 لحد 86 أخويا ربنا يعانه على البيت ده وأنا وجت معاه هنا 86 1986 لكن من سنة 60 بقى وانت وانت نايم يا عم محمد نومة واحدة على ظهرك ما اتحركتش ابدا من سنة ستين يا فضيلة الشيخ وأنا نايم على صدغ اليمين دي ولذلك آه، جم بتوع أخبار ال- ال- بتوع الأخبار الأستاذ حازم ناصر بارك الله فيكم وفيه جه عشان ي- يصورني عشان كانت مشكلة البطاقة الشخصية ويحاولوا إنهم يرفعوا راسي عشان حتى الصورة تيجي في البطاقة البطاقة موجودة أهي آه، رقبت عظمي بقى تخشب كله على كده لا يعني لا تقلب على جنب اليمين ولا على ظهر جنب الشمال ولا على ظهر ولا حاجة وعظمي مسك كلاته على كده
واليسر أفزع إلهي
50 سنة وانت نايم نومة واحدة ما ما اتحركتش ابدا الحمد لله بحمد الله أحمد وأشكر فضله يعني كثير الشكر لأني استفدت من النومة دي صحيح أنا أسد في الأول كتير آه، ألم كتير وكنت أقعد بطول الليل طول النهار أقول آه يعني وأزعق وكلام من دي ولما مفاصلي تجمدت كلها بقى والألم راحت خلاص استقرت على كده يعني يعني كنت من سنة 60 لغاية سنة 70 عشر سنين دول كنت اختبر داخل صندوق ومقفول عليا مانيش شايف قدام مني شبر واحد او عشر سنتي.
ليه يا عم محمد ليه بالنسبة بقى لأني لا كان في البلد كهربي ولا في أخبار بسمعها ولا حاجة خلاص جيت نمت في الأوضة ومسكوك عليا واللي يدخلوا عليا كلمهم يكلموني مش شايفة زين منهم بقى وفي سنة آه، 69 ربنا سبحانه وتعالى من فضله ونعمه علي من عليا يعني ايه ب- حصل جالي جهاز راديو
يعني هو دي المنة العظيمة بقى سبحانه وتعالى ربنا كريم وربنا رحيم و- لكن انت بتقول المنة العظيمة ان جالك راديو دي كانت بقى يعني ايه نعمة عظيمة طب احنا في ناس كتير عندنا معاها نعم كتير جدا وعندها كل الاجهزة وعندها كل وعندها سيارات وبتاع ولكن مش حاسين بكده
جهاز الراديو ده هو جالي عبارة عن بوابة الدنيا اتفتحت لي بمعنى ايه بقى انا اولا ما كانش ليا أت- اي تعليم ثقافي يعني انا رحت المدرسة الاول كان يقولوا عليها الالزامي اللي هي ابتدائي الان كانت اسمها الالزامي في الاربعينات والخمسينات كده يعني دخلت المدرسة كانت على سبع سنين دخلت في 45 آه، قعدت ثلاث سنين فيها وخرجت من المدرسة ما اعرفش هو ال- بيف- بيقروا واحد واثنين دي ازاي او ك- الفاتحه ازاي ما فيش حاجه خالص وبعدين طلعت بقى مارس عملي في الفلاحه بقى باليوميات كده عند الفلاحين وبتاع لغايه سنه 52 كنت طبعا ايه ت- إيه يعني إيه اتمرمطت في الشغل بقى وعرفت فتحوا في المدرسه عندنا الالزامي ده اهي إيه حاجه اسمها قسم الليلي اللي هو ناحيه الاميه دلوقتي رحت شهر ثلاث اشهر بتبقى اجازه صيفيه يفتحوا قسم الليل الثلاث شهور دول قريت وكتبت و... وبقيت يعني اعرف افك اقرا خط حلو واكتب يعني انت يا عم محمد كنت بالنهار بتشتغل وبتتعب وبالليل بتروح القسم الليلي عشان محو الأمية اه اروح قسم الليل بالليل وهي سنه واحده اللي يعني كان في والمدرسه بطاله في الاجازه الصيفيه ياخدوا اللي هم الاميين بقى يعني الفلاحين يروحوا ايه ي- يتعلموا يقراوا كتابه في قسم الليل دي انا رحت ثلاث شهور اتعلمت فيهم اللي ما عرفتوش في ثلاث سنين بالنهار المنتظمين بالنهار يعني آه، وبعدين قرأت وكتبت وقعدت بقى في المستشفى وانا في المستشفى الدكاترة آه، وانا في حلوان سنة 54 كان أول آه، تولي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رئاسة الجمهورية فكان الاقي الدكاتره جايبه جارين وبتقراها وترميها ريحه على السرير واقعد اقرا فيه كل الحاجات دي يعني ايه خدتني ايه علم إيه ثقافه شويه وجيت بقى البلد ونمت بقى من سنة 60 زي ما بقول لحضراتكم كده سنة 11 سنة مشاهدين إيه برضو مع اتقفل عليا بقى ما أناش شايف حاجة قدام لا بقرا أخبار ولا في راديو ولا حاجة لغاية سنة 70 69 يا رب 69 لحظة يا عم محمد يعني انت قعدت 10 سنين 10 سنين من س... من سنة 59 لحد سنة 69
دول وأنا داخل الحجرة بتاعتي أوضة صغيرة جدا وضلمة وما كان كهرباء ولا حاجة لمبة جاز وكده ومانيش شايف حاجة بقى زي اللي يدخل عليا يكلمني من أهلي من جيراني في الشارع وخلاص وانت قاعد لوحدك يا عم محمد أو لوحدي بقى معايا ربنا طبعا فوق كل حاجة وبعدين آه، في سنة 69 ربنا من عليا بجهاز الراديو دي الله بدأت أسمع الأخبار وأسمع بريد الإسلام وتلاوة القرآن الله وعرفت بقى مواعيد القرآن الساعة آه، قرآن الصباح الساعة 6 6 الصبح قرآن المساء الساعة 8 بالليل عرفت مواعيد يعني الحاجات بقى اللي إيه، مواعيد القرآن ومواعيد الأخبار ولا ذلك لما كان حد يجي من الشارع كده وأنا يقول لي الساعة كام يا محمد من غير لا بم- بفتح بص في ساعة ولا حاجة أنا كنت سامع ال- ال- البرنامج دي الساعة كذا يبقى بقى له قد كده أقول له الساعة كذا على طول على ضوء الإيه الوقت اللي أنا إيه ماشي معاه من من الراديو انا شايفك مثقف قوي يا عم محمد يعني انا شايفك كلامك كله منظم وكله تواريخ وكله احداث وكل... حصل لك كده ازاي يا عم محمد والله يا فضيلة الشيخ أمين ده هو كله من فضل الله أنا بقول لحضرتك لا كان ليا ثقافة ولا كان ليا علم هو بقى آه، لما نمت النومة دي يعني يمكن استفدت منها كتير كتير عن ما كنت سليم لأني آه، بدأت بقى أسمع الراديو وأسمع الأخبار بدأت أشوف العالم ماشي بيقول إيه وفي إيه وحضرت سمعت كل حاجة إلى حد آه، لغاية سنة 80 80 يعني كان بقيت يعني انا ماشي دلوقتي كاني نايم وشايف العالم كله قدامي من خلال البرامج الاخباريه وخلال اللقاءات مع ال... وبعد كده برضه ربنا من عليا تاني بجهاز التلفزيون اللي هو ابيض واسود ده برضه اللي كنت بسمعه بال بودني بس بقيت بشوفه بعيني يعني عرفت الدنيا كلها شكلها ايه وزدت بقى يعني كنت انا فكرت في الخط في في قسم في قسم الليل دي دلوقتي انا تق- وانا في وانا في مستشفى حلوان وابو الريش كنت بمسك القلم واقلد كتابه الدكتور وخط الدكتور في التذكره ربنا يكرمك يا عم محمد عم محمد انا عايزك تكلمني انت كنت عايش مع مين من بداية رحلة مرضك ومر عليك كام أسرة كام حد والدك ووالدتك وإخوانك أنا عايزك تحكي لي
يعني مراحل بقى يا فضيلة الشيخ يعني أولها من أني عاصرت أربع رؤساء جمهوريات وأنا نايم مريض زماني كده عاصرت أربع عصور وأنا نايم زماني كده حدثني عن والدك ووالدتك يا عم محمد
والدي ووالدتي يا فضيلة الشيخ طبعا كانوا ناس مصدقة جدا والدي كان مزارع بيزرع في حوالي ربع فدان نص فدان أرض بالإيجار يدفع إيجار كل سنة والدتي ست طبعا ريفية برضو عادي ما فيش مش من أسرة يعني ولا كان حد مثقف ولا كان حد عنده ثقافة في الوقت ده خالص الناس عاديين جدا عاشوا كام سنة معاك يا عم محمد
آه والدي مات سنة 49 وأنا عندي 11 سنة والدتي آه، طبعا كانت سارينا وبتربي فينا وكده لغاية أنا ما نمت بقى إنما ده هي من- جت من مصر نايم من سنة 60 فهي بقى بدأت طبعا تتعب وتشيلني كده وتحطني وبتاع لحد ما إيه مرضت رخرة ماتت في 68 أنا بس ه- هستأذن حضرتك يا عم محمد والمشاهدين إن أنا أمسح دموعك من اللي نازلة من عينيك دي لا لا لا لا.
إلهي وخلاقي وحرزي ومؤمني ربنا يكرمك يعني ربنا يكرمك يا فضيلة الشيخ ربنا يكرمك ده كرم ربنا لي ولكم ولكم يعني شأن عظيم عند الله كان ليا خالة أخت أمي يعني برضه بتيجي عشان ما ننام بتيجي تبات وياه وكده برضه مارست إيه خدمتها ليا وبعدها خالتي الأخرى توفت في 71 آه، أختي آه، كان ليا أخت طبعا متزوجة ولها ثلاث أولاد فأختي سابت جو- بيت جوزها خالص وبقت إيه يعني هي تخدمني وانا من زمان كده بقى ما حدش آه، يعرف يديني حاجه الا اختي كانها معايا لغايه سنه 2007 بعد ما عدت العمره وجت آه، جت آه، مده شهر وتوفى
راضي عن ربنا يا عم محمد
ده انا راضي لكل الرضا لان الحمد لله يعني انا دلوقتي خلاص عمري كده زاد وانا بقى عدت 71 سنه هو عدت في ال 72 فانا الحمد لله تولى- يعني تكيفت حياتي على كده و- ومعاونت دلوقتي بقى اتمنى غير ان ربنا يقوينا على على كمالة ال- الرحله بالصبر او باكل لقمتي وبشرب و وب- وكان الاول حتى كل الشباب يدخلوا يقعدوا معايا بالنهار وبالليل دلوقتي طبعا الدنيا شغلت الناس كلها كتير من اصدقائي ومن حبايبي ما عادش حد بيفضل فدلوقتي انا مع ربنا بقى وفوق الكل وزاد كرمه عليا هو بان ايه يعني لما بسمع قناه الرحمه انا متابع فضيله الشيخ محمد حسان بارك الله فيه وطولنا في عمره من بعد من اسبوع ما جه من السعوديه السنه دي هذا العام وعايز كمان من فضيله الشيخ امين يجيب لي منه شريط إيه، مسا- ب- ب- في الخطبه بتاع معجزات الحج السنه دي لان قلبي كده بقى يشعشع وهو بيقول على معجزات الحج وما حصل في السنه دي واللقاء دي كان كان في العريش كان في العريش وطبعا لقيته بيك- بيخطب في العريش نوبه وتاني يوم في بورسعيد واتكلم بقى ويقول معج- معجزات الحج واحد مصري واحد مصري كفيف وبيحج ودعا قال يا رب يا رب لا تحرمني من رؤية الكعبة الشريفة ده ده عن لسان الشيخ فضيلة الشيخ محمد حسان قال بالله العظيم أبصر وقال الله أكبر وشاف الكعبة فالشريط ده أنا نفسي إن أنا أحصل عليه من فضيلة الشيخ محمد حسان اللي هو بتاع معجزات الحج
حكيت يا عم محمد
حاجات ثانية مولانا بقى وانا نايم من من 53 يعتبر من 53 ما انا قلت الفترة اللي قبل 60 دي يعني بين المستشفيات في القاهرة في مصر يعني انت عايز شريط حج بس مش عايز تحج انت شخصيا هحج فين ده ما اصل طلب دي يعني لازم يكون النفر واقعي هطلب طلب ما هوش آه، آه، اولا من ناحية آه، ناس قالوا لي لو عرضوا عليا ان احنا لو هنشيلك على ال- ال- على الكفين كده اللي- مكان ما انت عايز هنوديك بس جسمي ما ي- آه، ما يتشالش يعني بالصعوبة كل سبعة ثمان عشر سنين على ما بيحاولوا بكل جهد على ما يغيروا لي المرتبة ويغيروا لي الفرشة تحت يعني
يعني انت يا عم محمد ما- فرشتك ما بتتغيرش الا كل 8 9 10 سنين لو هي حتى حجارة أنا ما أقدرش يعني نقول أنا من عليها أصعب من من- من النوم عليها كده إيه بقى الحمد لله يعني لما يبقوا يقولوا لي يبقى أولاد أخويا و- وولاد أختي كل حاجة حاطط كفه تحت جزء من جسمي لأن رجلي متنية والرجل اليمين ممدودة و- ويعني لولاش يعني إنها كتيرة شوية كنت كشفت جسمي السنة مش إنما هو ربنا اللي شايل عم محمد انت يعني تأذن لنا ان احنا ن- ن- ن- نشوف آه، آه، جسمك يعني ت- احنا حلقتنا اسمها لا تحزن يعني عشان الناس ما يحزنوش وما يتضايقوش يشوفوا برضو اللي بيشوف آه، من هو اكتر منه ابتلاء بي- بي- بتهون عليه بلوته يعني 60 سنة معاناة مع المرض منهم 50 سنة في المكان اللي انت قاعد فيه ده دلوقتي على آه، فده سبحان الله ربنا يديك الصحة ويصبرك يا عم محمد لكن انا بقول لك انت حضرتك تتضايق لو آه، المشاهدين شافوا شافوا جسم حضرتك آه، برضو عشان آه، هم ما- ما- مش عارفين ان مثلا جسم حضرتك فيه ضمور إن فضيلتك لو رفعت الملاية شوية صغيرين ارفع الملاية لو سمحت ده خالص كمان شوية بس عاد واحد بس أو كده يعني بس كده هو ربنا اللي ساتر المسلمين كلهم أجله وأوسع إلى تأذن لي ان انا اشوف رجلك الثانية مرفوعة مش قادر لا حاضر
يا إيه، يعني يا عم محمد انت ايديك كده متيبسه بقالها فتره طويله من سنه 60 ي- يابسه اللي يبوس ده اه سبحان الله ورجليك برضو نفس الموضوع يا عم محمد انا شايفك نايم على ظهرك ورجليك
عشان صورة البطاقة والبطاقة هي اللي بتشوفوها زي ما انا نايم كده على الوضع ده من سنه كام إيه- إيه، ده صورة ده صورة البطاقة اه لا يعني الموضوع ده كله الموضوع ده بقى من سنة 60 وانا اتجمدت كده طب عم محمد انت رجليك انا شايف ان حتى رجليك واخده وضع المخده يعني المخده لو لما بنشوف ما بتحركهاش خالص يا عم محمد زي حاجات من دي يعني ش- اشياء بخترعها كده برضه بتوفيق ربنا معايا آه، يعني جسمي مش م- مش نايم مش مفروض على ال- على المرتبه كده كمان آه، عادي خالص مفيش آه، صعوبات لا في في صعوبات كتيره وربنا هو اللي حل الكل يعني سبحانه وتعالى
خطيئتي فعفوك عن ذنبي
يا اخواني شوفوا ضوافر عم محمد م- يعني صوابع متيبسه ولازقه في بعضها و سبحان الله العظيم شوف يا اخواني صوابع عم محمد لازقه في بعضها وضوافره طويله جدا سبحان الله العظيم إيه، و- و- و- ودراعه متيبس الكلام ده بقاله مثلا 55 سنه على هذا الحال آه، ادي فخد يعني سبحان الله العظيم وده مفصل الفخذ و- وماشي وادي القدم القدم دي بقالها خمسين سنة على الأقل لو ما قلناش خمسة وخمسين سنة بهذه الكيفية وشوف صوابع عم محمد يعني الضوافر والأصابع سبحان الله العظيم حتى ال- القدم آه، خدت وضع المخدة يعني المخدة سبحان الله العظيم الوسادة آه، ال- الرجل مقوسة حسب ال- المخدة وشوفوا رجله مثلا من هنا يعني سبحان الله العظيم شوفوا آه، آه، الصوابع ضمرت و- وال- والاظافر وشوفوا القدم شكلها بقى عامل ازاي سبحان الله العظيم ربنا ي- ي- يسترك يا عم محمد والحمد لله يعني يعني تخ- تخيل يا فضيلة الشيخ لحد الآن كده مدى الستين سنة دول يعني من ستين ل 2010 النهاردة أهو آه، بقى- في ناس من أقرب الناس بيقعدوا معايا أصدقاء ما يعرفوش لا مؤاخذة ده أنا بعض حاجتي إزاي أو بنكشف مين بينكشف عليا أو حاجة اللي هو ربنا ساترها معايا ربنا ساترها معايا حقيقي يعني وربنا هو الأعلم طيب عم محمد انا شايف ضوافرك طويله جدا وايديك يعني يا ريت الكاميرا تقرب ضوافرك يعني سبحان الله العظيم آه، آه، في تيبس في الايدين زي ما احنا آه، شايفين كده وضوافر حضرتك شو طويله قوي ما بت- ما بتتقصش ليه يا عم محمد
دي سهلة أوي ولاد أخويا ريحي ولاد أخته ممكن كلهم ي- يعني يخلوا يعني بالنسبة لفضيلتك شايفة والصوابع مدلول على بعضهم محدش بيعرف يمسكهم عشان يتصير المقص ده زنق المقص هيطول بقى- بقية صوابعي فبالصعوبة بقى فين وفين على ما بي ما بتضايق منهم أوي أوي بي- بي- ابن أخويا أو ابن أختي بيمسك صدري و... بضغط ويشد ظفري يقلعه كده قلع من اللحمية حتى وإن إيه دي طبعا بتبقى بن- بصعوبة صعبة عليا جدا فده المانع يعني إنما هو المانع ما هم حواليا ولاد أخويا ولاد أختي ممكن ي- يعني انت حتى ضوافرك يا عم محمد مش قادر تقصها قادر أرفعها صعبة ما بتفتحش ما- ما هي ملزوقة ببعضها هي صعبة لازقة ببعضها ويعني والعظم اتجمد والحمد لله ده كله يعني بزيد حمد وشكر الله بق فيه لأن يعني كده يعني حاصل على نعم كبيرة دخول الناس الكرماء ده عليا ورضا ربنا عليا هو ده عندي
زعلان من حاجه يعني وضعك ده انت متضايق منه زعل ما فيش بقى نزعل ازاي بقى بعد اللي انا يعني شفته من, من كرم ربنا عليا دي كلها محمد انت بتتمنى ايه يا عم محمد حاليا امنيتي ما يعني ما فيش امنيه الا ان ربنا يحسن ختامي الحاجه الوحيده اللي انا محتاجها بقى قوي قوي عايز مدفن خاص لي برضه فضيلتك ذكرت حته ان انا نفسي عبد الله بفروضه كله وعرفت فروض الله كلها ال- اولا اركان الاسلام الخمسه دي عارفها وعارف ان ربنا يعني يحبنا ان نصلي وان نصوم فانا بقى ناقصني حاجات كتير قوي مش قادر اقدر ربنا انا مو انا ممكن اقعد باليومين الاثنين ما اقولش حاجه فعلا وصايم كده ما اقولش ولا حاجه بس بالنسبه بقى ان انا لو ما شربتش حاجه ساخنه مثلا الصبح اقعد اليوم كله ما ادوقش حاجه بقيه النهار فلو صمت النهار اجي المغرب ما افطرش فساعات بتصوم يا عم محمد بتصوم
يعني بقول لفضيلتك يا مولانا ان انا من في استطاعتي ان انا اقعد بالتلات ايام ما اكلش حاجه بس يعني استحملها بس المهم ان الصايم بيجي اخر النهار يفطر بيجي بالليل ممكن يتسحر يعني لو ما شربتش اي حاجه ساخنه مثلا الصبح في الايام العاديه اقعد اليوم كله ما ادوقش حاجه فبال بقى لما صمت طول النهار اجي وجربت كتير اجي صو- اجي اخر النهار ما أدوق- ما- ما افطرش
انت أنت بتصوم رمضان يا عم محمد آه، زعلان جدا بقى على عدم انتظامي في الصوم
صلي يا عم محمد بصلي الحمد لله الحمد لله وربنا اعلم يعني على اخر بس على اخر الجهد بقى يعني على اخر ما ربنا بيغني اما انا ونايم ما ورايش حاجه ممكن اصلي ليل ونهار
عم محمد يعني انت لا صيف ولا شتاء ممكن مثلا تغير هدومك
غير هدومي حضرتك سيا... فضلتك شايف عليا اللي هو الملاية منطورة عليا اهي ما انا لا اعرف مثلا يلبسوني فالينا او اي حاجة تانية ما هو ما فيش دراع متن زي كده ورجل زي كده ملاية منطورة عليا بيغيروها لي كل ساعة ويغسلوها لي اي حاجة كل سنة
لا الغيار الملاية دي المنطورة فوق دي ما هو اي وقت عادي تتوسخ يغيروها لي لكن مش كل سنة ده لكن انت ما- لا صيف ولا شتاء ب- بتحط على جسمك اي حاجة غير الملاية ده هي يا عم محمد الملاية في الصيف حتى بجعلها رق واحد وبس تسترني اما طبعا بالنسبه للحر الدنيا تبقى تبقى ستران اما في الشتاء بيحط فوقها هو الرز. حضرتك شايفها وكبرتايه وكلام من ده هي دي كفايه عليا والستر بقى الأخ- الاخير من ربنا سبحانه وتعالى آه، سبحان الله احكي لي لو مثلا دبانة او بعوضة وقفت على على وشك ولا قراصتك بتحس بايه يا عم محمد وانت مش قادر تهشها
الله وسؤال حقيقي فكرني بمقاله فضيلة الشيخ محمد حسان هو بيقول أنا راجل من القاهرة وأتاه المرض قال له أنا بتمنى واحد ياخد 600 مليون دولار ويرد لي إيدي أهرش بها ظهري محمد لو عايز تشرب بالليل ومفيش حد جنبك برضه بتحس بايه أشرب قسما بالله يا فضيلة الشيخ صحيح ما حدش اتأخر عني في أي حاجة لو طلبت أي حاجة بس ما فيش حد حواليا الأولاد الصغيرين النهاردة مشغولين بمشاغلهم يعني بيصادفني من إذا كان فوق من الساعة 10 الصبح أو 11 ممكن أتني عطشان للمغرب على ما صادف ح- يعني لو ص- لو صادفت حد دخل علي يعني أتحمل العطش من الساعة من الصبح للمغرب ف- بس هو ما حدش اتأخر عني عطش عطش يا عم محمد عطشان يعني مثلا آه، سبع ثمان ساعات محدش جنبك عشان تشرب ميه بس اقسم بالله حصلت مش بقول يعني ممكن تحصل حصلت كتير حصلت ولنظر مش الاول كان بقول لفضيلتك كان يبقى الجدعان والكبار حواليا بلاد النهار كانت الناس فاضيه دلوقتي كل عيل عنده عشر سنين في مصالح اتصالي فلان اخويا من في مشاغله ما حد دخل علي ما حدش فات في الشارع واستحمل العطش سبع ثمان ساعات وحصلت كتير يعني باستمرار مش مره ولا اثنين اما ما تفكرش كده يوم من الايام ت- تدخل الجنه كده وتشوف النبي عليه السلام ويا فضيلة الشيخ اللي يقعد معايا زي فضيلتك كده وناس كتير تقول لي ده انت ليك الجنة ده انت عن ادعي لنا اقول لهم يا اخوانا آه، ربنا هو اللي, اللي اعلم يعني انا اضمن لح- لنفسي الجنة وانا وع- يقول لي ده انت قدامنا في الجنة اقول لهم بتاع ربنا كله طبعا كل واحد بعمله وب- والجنة كتبت للموعودين والمتقين فبعدين بقى حاول على اخر جهدي ارض الله بكلمه حتى بنيه باي حاجه وربنا بقى هو اللي يتقبل الجنه او النار دي حاجه في علم الله لو اتردت لك صحتك تاني يا عم محمد تعمل ايه ده دي امنيه طبعا ما حدش ينتظرها بس ده لو اتحققت يعني أو بالفرض ده انا أقعد اطلب بقى من الله بعدها ان انا اعيش 200 سنه لكي امشي اخدم الناس كلها واقضي خير للناس كلها اللي بتدخل عليا واللي عودوني على على ال- الحنيه وعلى الحب ويجي لي من الصعيد ناس مشايخ زيكم ومن دمياط من البحر ومن ابلي تتمنى تصلي بقى وتسجد وتركع وتصوم زي
يعني ببقى ما تألمش يا مولاني لما بيكون الإمام بي- بيصلي بالمصلين في الجامع أنا بقول وراه وأنا مش قادر مش قادر أفهم كلامه كله يعني مانيش سامعه كله فيا ريت ده, ده, ده أنا دلوقتي بقول على آخر ما أقدر يبقى الصلاة في الجمعة في الجامع وأنا فاتح الراديو قدام مني هنا بقول بقول ورا ال- الإمام بتاع ال- ال- الإذاعة أم محمد تقول إيه للسلام اللي عندهم صحة أقول إن نعمة الصحة هي أفضل نعمة أنعم علينا بها ربنا يجب المحافظة عليها ويجب نستعملها في عمل الخير وربنا ي... ي...
عمل الخير زي عمل الخير من أوله بقى أول خطوة خطوة الخير هي تكون مساجد بيت الله والصلاة لأن صليت فضل ربنا وخرجت ربنا هي... هيسهل لك كل أمورك تقول إيه يا عم محمد لكل مبتلى أو عنده مرض أو ابتلاء يا سلام الصبر اصبر أي مبتلى يصبر على قضاء الله إن الله مع الصابرين لا تحزن أي مبتلى لا تحزن لا تحزن إن ربنا هو اللي جابلك وهو اللي يتقبلك لا تحزن لا تحزن لا تحزن
يعني ربنا يكرمك يا عم محمد آه، وبنقول آه، بنقول لكل مبتلى وبنقول لكل آه، مريض نفس اللي قاله عم محمد وقاله ربنا سبحانه وتعالى لنبيه آه، آه، آه، حكى الله عن رسوله أنه قال لا تحزن إن الله معنا آه، الحقيقة يعني نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الواحد مش عارف قيمة ايده مش عارف قيمة عينه مش عارف قيمة اذنه مش عارف آه، كده آه، عم محمد بيكتير دلوقتي بكلمة بنية آه، بالمناسبة عم محمد لما سألته ايه امنيتك قال لي اتمنى مقبرة ادفن فيها داخل مقابر بلده مع عيلته داخل مقابر بلده م- آه، آه، معانا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام يا شيخ اهلا وسهلا يا السلام تسنيم اهلا يا تسنيم ازيك
انا انا بحبك في الله ربنا يكرمك يا تسنيم
اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي الشيخ محمد حسان آمين.
وابو اسحاق الحويني آمين.
والدكتور حازم سو... حازم شمايل الله يكرمك يا تسنيم يا رب امين يا رب العالمين وزي ما شفنا كده عم محمد نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني على كثير من- من خلقه تفضيلا معانا الاخت ايمان السلام عليكم ورحمه الو الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايوه يا شيخ امين نعم ما يعني والله ربنا اللي يعلم الواحد ط- يعني اتفرج على الحلقه ازاي فانا كنت عايزه اسال ممكن ان احنا ن- نساعد الراجل ده ازاي الواحد والله عنده نواب كتيرة مش حاسس بيها ربنا يتوب علينا وياخد نصيبنا وانا عايزه اعرف الواحد ممكن يساعد الاخ ده ازاي
عموما انا تليفوني في كنترول آه، لو حد عايز تليفونه او عايز عنوانه انا هديهوله وهو آه، رجل م- يعني موجود في ميت غمر في كفر سرنجة مشهور عم محمد آه، حد عايز يروح له او ممكن اديله ال- ال- ال- ال- العنوان والتليفون تفصيليا يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء زيد له في البلاء والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط أحبتي في الله آه، آه، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ في ناس كتير ب- بيضيعوا صحتهم في التدخين وفي شرب المخدرات آه، ناس كتير بيضيعوا صحتهم في السهر فيما لا يحل بيضيعوا عينيهم في النظر إلى الحرام بيضيعوا ودانهم في سماع الحرام أو بي- بي- بيضيعوا وقتهم وعمرهم صحة وفراغ صحة ووقت عمال يضيع منهم أما الوقت فهو العمر والصحة هي طاقة الإنسان في حياته لعلنا نعتبر آه، من من من آه، آه، يعني من اللي شفناه مع محمد آه، يعني عاجز تماما ولكن مع كده بيصلي وبيصوم و... و... وبيقول بتكلم وبتمنى ان ربنا يقبل مني نيتي آه، ونقول لك- لكل مبتلى لا تحزن انت زي, زي ما انت شايف هذا الرجل مع عجزه ومع شلله ولكنه استطاع انه يتعايش ويتف... و... و... و- ويتكيف مع هذا الابتلاء وعايش وراضي وكل ما نكلمه يقول الحمد لله انا مش عايز حاجة تاني من ربنا فالرضا ده في القلب مش في الجسم مش في الطول والعرض والمال وال- والصحة وإنما آه، كفاية قوي رضا ربنا سبحانه وتعالى وكفاية قوي إن الواحد يلقى الله وهو راضي عنه آه، النبي عليه السلام قال يؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة أكتر واحد شاف ابتلاء وشاف مرض وشاف حزن لو غمز غمسة واحدة في الجنة ثم أخرج ثم يسأل هل رأيت من بؤس يقول والله ما رأيت من بؤس قط أ- أ- أتمنى أن احنا نشوف كل المبتلين والمرضى والمتألمين في الجنة وأسأل الله أن أرى كل آه، يعني زوية وأقاربي وأحبابي وأصحابي آه، المبتلى وغير المبتلى أيضا في الجنة ونسأل الله الشفاء ليك يا عم محمد والكل اللي زيك وإن شاء الله تعالى آه، نلتقي في الحلقة القادمة آه، آه، أيضا لا تحزن نماذج مشرفة آه، آه، يعني مش هتقل قدر أبدا عن عم محمد هنشوف عملوا إيه وإزاي تعايشوا مع ابتلائهم وتكيفوا مع مشكلتهم بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل من اللؤلؤ والمرجان لا تحزن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن نأخذها من روض السنة نسلم من كيد الشيطان من أحصاها دخل الجنة ينعم بعطور الريحان شاهد معنا من يحصيها شاهد معنا من يحصيها مثل اللؤلؤ والمرجان مثل اللؤلؤ والمرجان